فتحت قلبي لقيت نسيم أجمل هدية بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي دي هدية من الحبيب للفايز والقريب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة كل يوم بنشوف هدية النبي يقدمها لواحد من الصحابة وبنتمنى ان كل واحد فينا يكون مكان الصحابي دوت عشان يفوز بهدية النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى النهاردة الهدية بتاعت مين نفتح علبة الهدايا ونشوف صاحب الهدية الهدية النهاردة لصحابي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ملائكة الرحمن بتستحي من هذا الصحابي الجليل اكيد طبعا حضراتكم عرفتم مين هو هذا الصحابي هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه تعالوا نشوف كمية الهدايا التي حصل عليها عثمان ابن عفان أول هدية الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان طلع فوق جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وقدوم أبي بكر وعمر وعثمان فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان تخيل حضرتك بقى لما النبي يقول عليك نبي وصديق وشهيدان النبي هو النبي والصديق هو أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان فبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالشهادة وبشر عثمان بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى الهدية الثانية كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين بيقول في يوم من الأيام سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لي دخل بئر أريس بئر أريس كان بئر كده في بستان في مزرعة كده جميلة وكان النبي يحب يخش البئر ده كتير جدا ويخش يقعد جوه ويشرب من مية البير دوت ويقعد أحيانا وينزل رجليه كده على طرف البئر ويقعد كده يشم شوية الهواء الجميلة اللي موجودة في البستان دوت فدخل أبو موسى الأشعري فوجد النبي على نفس الهيئة قاعد كده على طرف البئر ومنزل رجليه صلى الله عليه وسلم على البئر طبعا رجليه مش طايله الميه لكن هو حاطط رجليه جوه وايه وحاسس بقى بالهواء الجميل والجو الجميل ده وبعدين ابو موسى الاشعري قال والله لاكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقف كده على الباب عشان ما حدش يخش يزعج النبي صلى الله عليه وسلم شويتين طرق الباب فابو موسى الاشعري قال من قال ابو بكر قال انتظر فراح استاذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ابو بكر قال ائذن له وبشره بالجنه فأذن له وقال له رسول الله يأذن لك ويقول بشره بالجنة فأبو بكر تبسم وحمد الله شويتين طرق الباب فمين قال له عمر بن الخطاب طبعا أبو بكر دخل وراح قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم على البئر كده وراح مدلد رجليه برضه آه شويتين عمر بن الخطاب قال أذن له وبشره بالجنة فراحوا وبشره بالجنة رجع عمر وراح قاعد جنب النبي على يساره وراح منزل رجليه برضه في البئر شويتين الباب خبط فقال من قال عثمان قال انتظر راح قال للنبي قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يا الله اللي هو إيه اللي هو إن هو حصار الدار والقتل والفتنة التي حدثت في مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ف فقال له رسول الله يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبه قال الله المستعان ودخل عثمان وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أولها سعيد بن المسيب بقبورهم فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن هكذا وعن يمين أبي بكر وعن يسار عمر وفي البقيع أمام النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان رضي الله عنهم أجمعين دي كانت البشرة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأولى أنه بشره بالشهادة والثانية أنه بشره بالجنة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره أن هو من العشرة المبشرين بالجنة وده كان الرجل رقم ثلاثة في العشر المبشرين بالجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سند صحيح أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة فكانت البشرة الثالثة أنه من العشرة المبشرين بالجنة الهدية الرابعة لسيدنا عثمان بن عفان إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وده اللي احنا صدرنا بيه الدرس الليلة إن النبي أخبره بأن ملائكة الرحمن تستحي منه الله القصة باختصار ان النبي كان عند أمنا عائشة وكان متكئا وكان كاشفا عن رجليه صلى الله عليه وسلم فجأة استأذن أبو بكر فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على حاله تكلم أبو بكر وخرج استأذن عمر والنبي وما زال على حاله تكلم وخرج فلما استأذن عثمان قال النبي انتظر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ملابسه ثم اعتدل جالسا فدخل عثمان بن عفان وتكلم ثم خرج فقالت أمنا عائشة يا رسول الله استأذن أبو بكر واستأذن عمر فلم تهش لهما ولما دخل عثمان بن عفان جلست وسويت ملابسك قال يا عائشة أما أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن الله شوف ال ال ال ال المعنى الجميل ده رجل بتستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى لكن أنا بعتبر أن من أعظم الهدايا التي فاز بها عثمان بن عفان وكان ممكن نعملها فزورة بس لازم نقولها دلوقتي لازم نقول الإيه الإجابة بتاعتها إن عثمان بن عفان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته رقية فلما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته أم كلثوم فسمي بذي النورين الله ولذلك لما ماتت أم كلثوم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا الثالثة لزوجناكها يا عثمان لأن كان النبي كان بيحب سيدنا عثمان حب عجيب جدا رضي الله عن سيدنا عثمان وصلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب ولذلك سيدنا عثمان سمي بذي النورين طيب إيه الأشياء والأمور والخدمات والبذل والعطاء الذي بذله عثمان بن عفان من أجل خدمة هذا الدين عشان يفوز بكل الهدايا الجميلة دي يعني خمس هدايا في غاية الروعة والجمال ربنا بس يغنمنا بس هدية واحدة منها ان احنا نكون من أهل الجنة قولوا أمين اللهم أمين يا رب العالمين أول حاجة وتعالى نشوف بقى سيدنا عثمان بذل بذل لا يخطر على قلب بشر أول حاجة أسلم عثمان وصبر على إيذاء لا يخطر على قلب بشر اتأذى من قريش إيذاء شديد وخصوصا من مين بقى من أقرب الأقربين إليه من عمه اللي هو الحكم ابن أبي العاص كان يربط سيدنا عثمان وكان يمنع عنه الأكل والشرب ويلفه في حصير ويدخل من تحته النار فكان الحصير يطلع دخان عليه ويكاد يختنق سيدنا عثمان لدرجة أنه يكاد أن يموت من شدة الدخان فده كان ومع ذلك كان ثابتا على دينه وعلى إيمانه وعلى توحيده وما اتفتنش أبدا وفضل ثابت على عقيدته وعلى إيمانه الحاجة الثانية أنه من كتر الأذى اللي اتأذاه هاجر هو وبنت النبي صلى الله عليه وسلم ليه رقية رضي الله عنها وأرضاها سافر وهاجر هو ورقية إلى الحبشة وفضلوا هناك فترة طويلة جدا ترك الديار والأوطان وترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وضحى بكل شيء عشان يحافظ على دينه وعلى إيمانه وعشان كان خايف على بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحاجة الثالثة إن هو شهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش غزوة لم يحضرها عثمان بن عفان إلا غزوة واحدة اللي هي غزوة بدر إيه السبب؟ سبب بسيط جدا عثمان بن عفان لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج في يوم بدر وما كانش راح يقاتل كان راح يحصل على العير وانقلب الأمر إلى قتال بين المشركين وبين المسلمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تجهز عثمان بن عفان عشان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس ما يخرجش للقتال ليه؟ عشان رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة مرض شديد جدا هتعرفوا دلوقتي ان هو كان مرض الموت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بجوارها قال له اقعد جنب رقية يا عثمان داويها وخد بالك منها واحنا خارجين نقاتل او او احنا خارجين مثلا لو حصل قتال او ما حصلش قتال المهم ان انت ما تخرجش معانا خليك هنا بجوار رقيه فجلس بجوار رقيه بامر من النبي صلى الله عليه وسلم فلما عاد النبي من الغزوه من غزوه بدر منفصلا صلى الله عليه وسلم وجد ان رقيه ماتت رضي الله عنها وارضاها فإذا به صلى الله عليه وسلم يعطي عثمان نصيبه من الغنائم ويعده كأنه حضر بدر وكان كأنه من أهل بدر رضي الله عنه وارضاه يبقى عثمان بن عفان شهد كل الغزوات مع النبي عليه الصلاه والسلام الا بدر بامر من النبي صلى الله عليه وسلم. ايه البذل اللي بذله بقى تاني عثمان؟ لما رجعوا لما راحوا المدينه لما هاجروا من مكه الى المدينه وصلوا المدينه يا جماعه مفيش مكان ممكن يشربوا منه ميه حلوه الا بئر. البئر ديت كان بيملكها رجل يهودي. الرجل اليهودي ده كان بيغلي الميه على المسلمين، المسلمين مش عارفين يشربوا ميه. كل ما يعوزوا ميه يقول لهم مثلا يدلوا مثلا بدرهم او بكذا او شاف ايه فكانت الميه غاليه جدا وكان الموضوع فيه مشقه جامده محتاجين ميه يغتسلوا محتاجين ميه يتوضوا محتاجين ميه يشربوا محتاجين عشان الطبيخ محتاجين حاجات كتيره جدا محتاجين عشان ينظفوا البيت فالميه محتاجين ميه كتيره والراجل بيغلي عليهم الميه فما كان من عثمان بن عفان الا انه راح للراجل اليهودي ده قال له تبيع لي كان اسمها بئر روما قال له تبيع لي بئر روما قال له أبيع لك نصها ما أقدرش أبيع لك البئر كلها قال له طب أشتري نصها إزاي قال له يعني أنت تدفع نص ثمنها وأنت البئر ديت تبقى بتاعك يوم بتاعتك يوم واليوم التاني بتاعتي أنا يعني لو يوم السبت البئر دي ملكك أنت تشرب منها وتشرب اللي انت عايزه وتبيع الميه زي ما انت عايز يوم الاحد دي بتاعتي انا يوم الاثنين بتاعتك يوم الثلاث بتاعتي وهكذا فاشتراها منه عثمان بن عفان ب 12000 درهم وقال للمسلمين البئر ملك لكم في يوم كذا وكذا وكذا الايام متقسمه فكان المسلمين اذكياء كانوا يشربوا وياخدوا الميه اللي هم عايزينها في اليوم دوت ويخزنوا لليوم الثاني عشان ما يشتروش من اليهود فاليهودي لقى نفسه ما بيبيعش ميه ولا بيكسب ولا بيعمل اي حاجه فقال لا طب انا خلاص كده البئر بالنسبه لي ملهاش لازمه عندي فراح عارض نصها الثاني على عثمان بن عفان فراح عثمان بن عفان اشتراها ب 8000 درهم يعني كده يعتبر اشترى البئر بقد ايه؟ ب 20000 درهم علشان يسأل المسلمين لا والله العظيم لا تستغربوا عشان تعرفوا بس رقة المسلمين ورقة قلوب المسلمين وخصوصا أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان قال لهم قال لهم البئر ديت وقف لله يشرب منها المسلم وغير المسلم اليهودي يشرب منها يشرب منها اليهودي لو في نصراني يشرب منها النصراني لو في اي حد عايز اللي عايز يشرب يشرب البئر قد جعلتها لله سبحانه وتعالى من ضمن الاشياء الثانيه الجميله اللي عملها توسيع المسجد النبوي كيف تم ذلك وكيف حدث ذلك وماذا صنع عثمان بن عفان ده اللي احنا هنعرفه بعد فاصل قصير صلى على الحبيب دي هدية من الحبيب للفاهم وكن ويا الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا للهدية الكبيرة العظيمة من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم خمس هدايا لعثمان بن عفان يا بختك يا سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه لكن شوف بقى في مقابل الخمس هدايا يقدم عثمان 13 حاجة بذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى كنا لسه بنتكلم من شوية انه دفع 20 ألف درهم عشان يشتري بئر روما علشان يجعلها للمسلمين ولغير المسلمين كل أي حد موجود في أرض المدينة المنورة عايز يشرب من بئر روما يشرب وياخد المية اللي هو عايزها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى رقم خمسة من ضمن البذل الذي بذله عثمان بن عفان في يوم من الأيام سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول من يوسع لنا مسجدنا هذا وله بيت في الجنة مين يوسع لنا المسجد ده لأن طبعا المسجد ضاق على الصحابة ما شاء الله كل يوم في ناس بتسلم وناس عايزة تيجي تصلي في مسجد النبي المسجد ضيق جدا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يوسع لنا مسجدنا وله بيت في الجنة فعثمان بن عفان تقدم واشترى الأرض قطعة الأرض اللي كانت موجودة بجوار المسجد بعشرين ألف درهم ووهب الأرض لله سبحانه وتعالى هبة خالصة لوجه الله وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم فوسع النبي المسجد ودعا لعثمان بن عفان بالجنة فكان من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وكل من يصلي في ميزان حسنات عثمان بن عفان إلى يومنا هذا لأن التوسعة التي وسعها عثمان عثمان بن عفان وسع المسجد مرتين على حسابه في المرتين أكيد كان موجود فيهم نفس التوسعة اللي موجودة دلوقتي فكل من يصلي في المسجد في ميزان حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه رقم ستة في يوم من الأيام ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لتجهيز جيش العسرة الجيش الذي خرج إلى غزو التبوك فذهب عمر بن الخطاب بنص ثروته وحطها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنفسه اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما قال فوضعت نصف ثروتي في حجر النبي فوجدت أبا بكر قد سبقني ووضع ماله كله في حجر النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما تركت لأهلك وما ما تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان بقى راح جاي على طول في ساعتها ب 100 بعير 100 جمل وراح مديها للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فراح رايح عثمان بن عفان وراح جايب له 100 جمل كمان فراح دعي له النبي صلى الله عليه وسلم راح رايح مره ثالثه وراح جايب 100 جمل كام كده يا جماعه 300 جمل فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فعثمان بن عفان مبسوط كل مره النبي بيدعي له صلى الله عليه وسلم فراح رايح جاب له 1000 دينار ذهبي مبلغ لا يخطر على قلب بشر ألف دينار ذهبي ووضعها ونثرها هكذا في حجر النبي فأخذ النبي ينفر الدنانير الذهبية ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان اللهم فرض عن عثمان يا رب العالمين الله أكبر دعاله النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا يرضى عنه أكيد ربنا راضي عنه طبعا وإلا ما كانش يبقى من العشرة المبشرين بالجنة سيدنا عثمان اللي كان بيبذل كل ما يستطيع رقم سبعة بعد حجة الوداع أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش علشان يبعثوا إلى القبائل المجاورة للروم لأرض الروم لأنه عرف أن القبائل دي بتحاول أنها تشن حرب أو بتجهز نفسها لشن حرب على النبي وعلى أصحابه صلى الله عليه وسلم فجاء عثمان بن عفان ب 149 بعير و60 فرس بعتهم له صلى الله عليه وسلم بالأحمال اللي موجودة عليها صلى الله عليه وسلم أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم 149 بعير و60 فرس ولكن النبي في الوقت دوت مرض وتعب مرض شديد جدا اللي هو مرض الموت ولم يبعث هذا الجيش ولما بعث هذا الجيش إلا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على رأس على رأسه أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين رقم 8 في عهد أبي بكر الصديق حدث قحط وجدب والناس مش لاقية تاكل مش لاقية تشرب ناس تعبت جدا وبعدين جت بقى تجارة كبيرة جدا لعثمان بن عفان من اليمن ومن الشام أكتر من ألف ناقة جايين لعثمان بن عفان التجار في أرض الجزيرة قالوا فرصة عمرنا بقى إن إحنا ناخد الحاجة ديت ونشتريها برخص التراب ونبيعها للناس لا ونغلي عليهم مع الناس في أزمة فعثمان بن عفان لما بيقولوا التجار قالوا أتبيع يا عثمان قال أجل بكم تشترون قالوا له بضعف الثمن قال لهم لا طب بالضعفين لا لحد ما وصلوا لخمسة أضعاف الثمن جايب مثلا البضاعة دي مثلا بمليون دينار هياخدوها مثلا منه بخمسة مليون دينار قال لهم لا لقد وجدت من يشتري بسبعمائة ضعف 700 ضعف ازاي ده ده احنا تجار الجزيرة كلنا موجودين ومفيش حد في الدنيا أغنى مننا ده احنا اللي بناخد كل ال- ال- البضائع اللي جاية من اليمن والشام قال لهم وجدت من يعطيني 700 ضعف وبعت له قالوا بعت لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف سبحانك سبحانك يا رب شيء عجيب جدا قال لهم قد جعلت كل ما جاء من اليمن ومن الشام لفقراء المسلمين في المدينة لأطعمهم لأن هم جعانين مش لاقيين ياكلوا قحط ع- وجدب ع- يعني قحط وجدب عجيب جدا في عهد أبي بكر حصل فعثمان بن عفان وهب كل التجارة اللي جت من اليمن ومن الشام للفقراء المسلمين رقم تسعة تخيلوا حاجة عجيبة أوي شوف رقة قلب سيدنا عثمان كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة كان سيدنا عثمان يعتق عبدا يروح يشتري عبد كده رقيق ويعتقه لوجه الله ويقول اللهم إني قد أعتقت رقبته ابتغاء مرضاتك وأنت أولى بذلك فأعتق رقبتي من نار جهنم عثمان بن عفان من يوم ما ربنا أكرمه بنعمة الإسلام لحد آخر لحظة في حياته كان كل يوم جمعة كان يعتق رقبة رقم عشرة في خلافته الراشدة الراشدة رضي الله عنه وارضاه وحكمه بالعدل ما شاء الله وكثرة الخيرات في عهد عثمان بن عفان لحد ما امتلأ ما امتلأت كل بيوت المسلمين بالخيرات الفترة بتاعته دي ما شاء الله عدل ورحمة وحكمة ولين وتواضع وأدب وصدق وإخلاص وبذل وعطاء وتضحية كل ما تستطيع أن تتكلم عنه بذله عثمان من أجل خدمة الإسلام والمسلمين لدرجة أن بيوت المسلمين ما شاء الله كل المسلمين شبعوا وكل المسلمين كثرت الخيرات في بيوتهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه رقم 11 اتسعت رقعة بلاد المسلمين من كثرة الفتوحات الإسلامية ومفيش فتوحات إسلامية حصلت في عهد المسلمين أكتر من الفتوحات اللي حصلت في عهد عثمان بن عفان لدرجة أن الدولة الإسلامية وصلت لأرمينيا وأذربيجان وجزيرة قبرص تخيلوا حضراتكم جزيرة قبرص دي فتحت على عهد عثمان بن عفان وجزيرة مالطا وخراسان وشمال إفريقيا وشمال بلاد فارس كل هذه البلاد فتحت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه رقم 12 ان القران جمع للمره الثانيه في عهد عثمان بن عفان حضراتكم عارفين ان الجامعه الاولى تمت في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه جمع القران في صحف ووضعت الصحف في بيت حفصة بنت عمر بن الخطاب فلما مات أبو بكر وما مات عمر بن الخطاب آه، جاء عثمان بن عفان فحصلت في الفتوحات الإسلامية في فتح أرمينيا وأذربيجان والحديث رواه البخاري دخل حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان وقال يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا على كتابهم كاختلاف اليهود والنصارى لحسن خلاص كان القرآن نزل على سبعة أحرف ففي الفتوحات الإسلامية اختلط الناس مثلا اللي في المدينة بالناس اللي في العراق والناس اللي في العراق اختلطوا بالناس اللي في الشام أهل العراق بيقرأوا بقراءة وأهل الشام بيقرأوا بقراءة وأهل مصر بيقرأوا بقراءة وأهل الجزيرة بيقرأوا بقراءة كل واحد منهم بيقرأ بقراءة وأهل المغرب بيقرأوا بقراءة فبدأ بعض الناس مش واخدين بالهم من القرآن نزل على سبعة أحرف لدرجة أنهم كانوا يتهمون بعضهم البعض بأن ده إلا أنت بتحرف في القرآن لا أنت اللي بتحرف في القرآن وما علموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف الله أكبر فحذيفة بن اليمان خاف فقال له عثمان بن عفان اكتب القرآن قرآن واحد وابعته لكل المدن عشان يقرأوا القرآن بهذه القراءة حتى لا يختلفوا على كتاب الله فجمع عثمان مصحفا واحدا هو المصحف العثماني وأرسل به إلى جميع البلدان وإلى جميع القرى والمدن والبلدان وقال واحرقوا ما دون ذلك واقرأوا من هذا المصحف اللي هو المصحف ده اللي يعمم على كل البلاد حتى لا يختلف الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى عثمان بن عفان ضرأ فتنة عظيمة جدا كاد المسلمون أن يختلفوا على كتاب الله فكان عثمان سببا في جمع المسلمين على مصحف واحد رقم 13 ودي آخر حاجة ان عثمان بن عفان في عهده بقى ضاق المسجد النبوي بالمسلمين فراح موسعه التوسعة الثانية على حسابه ومن ماله الخاص رضي الله عنه وارضاه 13 حاجة بذلها عثمان من أجل خدمة دين الله سبحانه وتعالى حضرتك بذلت حاجة واحدة لخدمة هذا الدين بذلت حاجة واحدة لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلت حاجة واحدة لخدمة دينك وبلدك بسألت حاجة واحدة لخدمة الإسلام والمسلمين اقعد فكر كل واحد فينا أكيد ربنا اداله موهبة يقدر يخدم بها الإسلام والمسلمين علشان لما نيجي يوم القيامة ونقف بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه الأنور صلى الله عليه وسلم نقول له يا رسول الله أنا بذلت كذا علشان أبلغ دعوتك يا رسول الله وفلان وأنا بنيت مساجد يا رسول الله عشان الناس تصلي فيه والثالث وأنا يا رسول الله طبعت كتب على حساب عشان أوصلها للمسلمين والرابع وأنا دليت الناس على الخير والخمسة وأنا اتحجبت واشتريت حجابات عشان ألبسها للمسلمات واستر المسلمات في يوم القيامة لما نقدم الخير دوت نيجي يوم القيامة ناخد الهدية اللي مستنيينها نشرب من حظ النبي ومن إيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذنا الحبيب المصطفى لندخل الجنة في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نلتقي غدا مع هدية أخرى إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت نايم شفت نور هل عليا شفت ايد حنين